أتدري من يزيل الهم إن ضاقت بك الدنيا ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما تحيا أتدري من يزيل الهم إن ضاقت بك الدنيا ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما تحيا ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما تحيا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد يعني هنوهم نفسنا ان في ميكروفون بقى واخد بال حضرتك فهنوهم نفسنا ونبدا نشتغل بمثل هذه الصوره ال- الرائعه لما الموضوع خلاص مش مستاهل بقى إنه- الموضوع مش مستاهل يا اخوان فانا يا اخواني النهارده ابتداء شرفت ان اكون معكم في كليه طب اسنان ونسال الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا ومنكم وان يبارك الجهود وان يجعلها خالصه لوجهه الكريم هو ولي ذلك والقادر عليه آه، الأمر الثاني أذكر إخواني وأخواتي بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث الذي رواه الإمام ابن ماجة في سننه بإسناد حسن أن رسول الله ما بتوع طب أسنان ما بيصلوش على النبي ولا إيه؟ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من غدا إلى المسجد أو راح تبشبش الله له كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم نقول الحديث كم مرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غدا إلى المسجد أو راح تبشبش الله له كلما غدا أو راح فاستفدنا من هذا الحديث أن الإنسان يكون جزاؤه من جنس العمل أن الإنسان إذا أقبل على الله عز وجل أقبل الله تبارك وتعالى عليه هذه فائدة نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لها هو ولي ذلك والقادر عليه وحقيقة بما أن أنا موجود معاكم هنا في كلية من الكليات العملية فأنا عايز أشتغل معاكم في حاجة كده تشبه المعادلة هذه المعادلة الكيميائية هتفكرنا بقى بالثانوية العامة أخد بالك الكيمياء العضوية هنرجع كده شوية احنا عايزين ناتج نهائي هذا الناتج النهائي يا إخواني هو صلاح الدنيا وصلاح الآخرة ده الناتج النهائي اللي احنا عايزين ايه نوصل له طب ايه بقى المكونات اللي هنحطها علشان لما نجمعها على بعضها ونحطها على بعضها ونلخبطها على بعضها مع الحافز توصلني لإيه لهذا الناتج قالوا والله في ثلاث مكونات رئيسية توصلني لهذا الناتج رقم واحد عقيدة وإيمان رقم اتنين تنمية وعمران رقم ثلاثة أخلاق الإسلام نجمع الثلاثة على بعض يساوي صلاح الإنسان أخذنا بالنا من الحكاية دي نقولها كمان مرة ثلاث مكونات رئيسية حذر فذر هتوصل لإيه هتوصل للناتج النهائي قالوا رقم واحد عقيدة وإيمان زائد تنمية وعمران زائد أخلاق الإسلام تساوي صلاح الإنسان طب نشوف بقى المكونات دي هنقف كده وقفة قالوا عقيدة وإيمان يعني ايه عقيدة قالوا العقيدة دي يا جماعة ما عقد الإنسان عليه قلبه ده معنى كلمة ايه عقيدة ومنه ما يعقده الإنسان يعقده الإنسان كده يقوم رابط عقدة العقدة دي بيشد فيها لما يحتاجها هي دي معنى العقيدة يبقى العقيدة دي الأساس الذي ينبني عليه كل عبادة وتنبني عليه كل سلوك ولا يستطيع إنسان أنه يمشي في هذه الدنيا إلا بعقيدة سواء كانت صح أو غلط وصلت دي كلمة عقيدة قالوا وإيمان الإيمان بقى التصديق بالشيء والجزم به لما أقول آمنت بالله ربا يعني أيقنت وصدقت وجزمت أن الله هو الخالق تخيلوا يا أصدقائي أن في ناس دلوقتي طلعوا لنا قالوا والله احنا مش مؤمنين ان في حاجة اسمها ربنا ليه يا جماعة قالوا والله احنا بالعقل التجريبي لقينا ان هي الا ارحام تدفع وارض تبلع فكانت عقيدتهم الخربة مشابهة لعقائد الدهريين اللي قالوا قبل كده نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر يبقى عقيدة منهارة لا يمكن ان انت تنتظر من انسان سلوك بقى محترم وعبادة سليمة وكلام من كده وانا جاي قابلني احد اصدقائي كان زميلي في الثانوية العامة فهو معيد عندكم هنا دون ذكر اسماء فقال لي نفسي تقول لهم ان التعقيم تعقيم الادوات والحفاظ على المريض من الاسلام تخيل البدهية دي محتاجة ان احنا نقررها مشكلة فقلت له في اشكالية اكبر من دي ان لا يستطيع انسان ان يضبط سلوك بني ادم الا لما تصح عقيدته يا اخواني وصلت في ناس طلعوا وقالوا بقول لك ايه يا عم ايوه يا سيدي قال لك ممكن نمشي في هذه الحياة بغير دين وطلعوا وقالوا الدين أفيون الشعوب وطلعوا قالوا احنا عايزين نتحرر من كل قيد سواء كان قيد عقدي او مجتمعي او سلوكي فكانت النتيجة يا اخواني ان ضل الناس وان ضاع الناس ولا حول ولا قوة الا بالله ابن خلدون تسمعوا عنه يا اخواني انا عايز منك طلب مش مش عايز حد يشغلني حاضر جزاك الله خير جزاك الله خيرا يا الحمد لله يا جماعة النور وصل بلدنا صليتوا على النبي الراجل بيقول لك راح للعمدة فبيقول له يا عمدة اسكت مش المية دخلت المية دخلت قال له اه ده دخلت كل البيوت وغرقت كل حتة قال له عقبال النور يا ولا فهي دي برضه نرجع لموضوعنا قالوا الدين أفيون الشعوب وبدأوا بقى يلعبوا في دماغ الناس ان طول ما في قيد اسمه الدين لن نتقدم ولن نصل إلى الرفعة ولن نصل إلى ما, نر... ما نصب إليه فرد عليهم واحد اسمه ابن خلدون ابن خلدون ده يا إخواني مؤسس علم الاجتماع في مقدمته الشهيرة كتب فقال نظرت في تاريخ الأمم عامة والعرب خاصة فعلمت أن العرب جنس لا يصلح إلا بدين ياه بص على الإنسان العربي قبل ما يدخل عليه الدين تلاقي بشلة في وشه حشيشة في جيبه حاجات نص كم كده على موبايله قال له كل ده علشان مفيش دين شيل الدين من المعادلة تلاقي الإنسان دون أحط من الحيوان لأنه بيشتغل ولشديد الأسف لإرواء غريزته راجل اسمه جلادستون في أكبر مؤتمر تنصيري اتعمل في الشرق الأوسط قال إنكم أعددتم نشأ في ديار المسلمين لا يعرف الصلة بالله الجهل بس المشكلة مش دي قال ولا يريدون معرفتها انت متخيل لما تيجي تقول لواحد بقول لك يا حبيبي اتفضل هدية فيقوم مثلا واخد منك المطوية يبص لك فيها كده شكرا بالسلامة المشكلة عنده في الجهل ولا المشكلة في الإعراض إن هو مش عايز يعرف حاجة عن الله مش ده الموجود دلوقتي يا جماعة لا يريدون معرفتها وجعلتم شيئا مقدسا هذا الشيء المقدس هو ما حرمه الله على القوم معايا يا جماعة هذه الإشكالية يا إخواني لابد من النظر فيها نظرة حقيقية يبقى رقم واحد عقيدة وإيمان طب عندنا يا إخواني أركان الإيمان كام بقول لك يا زيزو اطلع بره هنا عشان انا جالي اكتئاب منك انا ايوه اركن جنبي هنا هجوزك ان شاء الله في نهايه الحلقه اقعد بس ان شاء الله باذن الله ربنا يجعل لك مخرج باذن الله صلوا على النبي يا اخواني اركان الايمان كام قالوا اركان الايمان ستة اركان الايمان كام بكلم نفسي اركان الايمان كام ستة قابلت واحد في كلية جنبكم هنا فبقول له أركان الإيمان كام قال لي اسكت مش خمسة فكرني بزبون قابلته في كلية تانية فبقول له روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة فبصيت كده حسيت ان الأخ راكن الفيل على أول الشارع يعني ايه مش مش معايا يعني فبقول له انت عارف أبو هريرة قال لي ولا سمعت عنه والله هو ده فالنهاردة لما تقول أركان الإيمان كام فتلاقي واحد يقول لك خمسة وبيقولها كده وهو منشرح الايه الصدر لا بقول لك اركان الايمان مش اركان الاسلام قال لا هو في فرق بين اركان الاسلام واركان الايمان قال لك في ثلاث ارقام لازم تحفظهم في حياتك رقم ثلاثة ورقم خمسة ورقم ستة كمان مرة رقم ثلاثة ورقم خمسة ورقم ايه ورقم ستة قالوا رقم ثلاثة اركان التوحيد ورقم خمسة قالوا أركان الإسلام طب ورقم ستة قالوا أركان الإيه الإيمان تخيل واحد مش عارف الثلاث أرقام دول في حياته بالله عليك لما تيجي تطالبه بعبادة سليمة هيعرف يعبد ربنا عبادة سليمة يا عم إذا كان مش عارف أصل الأصول وهو توحيد الله تبارك وتعالى يبقى هيعرف يعبد ربنا صح يبقى هياخد هتاخد منه إنتاج صح هتاخد منه خلق سليم والجواب لا قالوا عقيدة وإيمان إيمان بالله ربا خالقا رازقا مدر مدبرا مصرفا لهذا الكون كنت في جامعة جنوب الوادي في أسوان وبعدين طلعت من جامعة جنوب الوادي في أسوان رحت كده على الأقصر وخلصنا الأقصر طلعنا على قنا فأنا في قنا قالوا لي بقى شوف احنا هناخدك بقى تشوف سيدي عبد الرحيم القناوي قلت لهم يا رجاله الموضوع ما يمشيش معايا بس المهم صمموا بقى وقال لك هناخدك المهم رحت يا جماعه الحمد لله على نعمه التوحيد والله حاجات غريبه جدا الاقي ست كبيره قاعده والاقي جنبها راجل رايحه تزور مين سيدي عبد الرحيم تبص تلاقي اللي قاعد يتمسح بالقبر بركاتك يا شيخه بطه يا زلبطه واخد بالك وحاجات عجيبه ايه يا ابني اللي انت بتعمله ده يقول لك ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون طب يا عم دي مالها ومال الولاية ده كل مؤمن تقي فهو لله ولي علمه من علمه وجهله من جهله ظهرت على يديه كرامة أم لم تظهر يعني ممكن واحد في كلية طب أسنان يبقى ولي من أولياء الله آه طبعا إذا كان مستقيما على الكتاب والسنة طب على العكس ممكن واحد يبقى ولي من أولياء الشيطان ياه ده رجالته كتير ده منتشرين على مستوى كبير جدا يا إخواني هذه الإشكالية إن واحد مش عارف إن اللي بيده تصريف الأمور هو الله طب الله عليك يا أخي هتنتظر منه صحة عبادة هتنتظر منه سلوك سليم لا يمكن يا إخواني أخت لابسة ميني جيب أو ميني ميني جيب أو ما فيش جيب هذه الأخت الفاضلة داخلة وقالت لك والدتها قالت لها شوفي بقى يا, يا سوسو أيوة يا مامي قالت لها شوفي إن شاء الله إما خرجتيش من كلية طب أسنان بزبون يتجوزك إن شاء الله تفضلي قاعدة في أرابيزي طب الحل ايه قالت لا سأعطيك نصيحة غالية ايه النصيحة الغالية توكلي على الله واللي يبان منك زكة عنك واخد بالك وربنا يسددك وهتتجوزي انت عارف والدتها قالت لها الكلام ده ليه والبنت نفذت الكلام ده ليه ليه لان في خلل عقدي لو ان البنت وامها مؤمنة ان الرزاق هو الله هتبقى مؤمنة ان ما عند الله لا ينال الا بطاعته صح ولا لا قال رسول الله ايه ده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي أجلها وتستكمل رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب ولا يحملنكم خلي بالك من الحتة دي والله ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته زبون في كلية طب أسنان جاله مريض الساعة واحدة هو قاعد لغاية الساعة اتنين قال له شوف بقى لو انت عايز حشو سليم مية في المية بدون أدنى شك أو ريب تجي لي الساعة اتنين ونص في العيادة الخارجية طب يا دكتور أنا من بلد الواء الواء وسايب العربية بره وبتاع وعايز أخلص خلاص ما فيش قعد يا ابني اقعد بقى اترزع يقعد تعمل له حشو نص نص او ما تعملوش حشو خالص وتقوم قافل ده عمل كده ليه يقول لك اصل السعي على اكل العيش واكل العيش يحب الخفية ده مؤمن ان الله هو الرزاق لا اخدتوا بالكم يا اخواني الخلل العقدي اثر في السلوك الت- الزبون التاني آمن بالله ربا خالقا رازقا بس قال ربنا سبحانه وتعالى أسميه بمزاجي أسميه المهندس لهذا الكون براحتي أسميه الدكتور براحتي لا نقول له لا ده خلل عقدي لأن الله سمى نفسه في كتابه بأسماء وسماه رسوله ومصطفى صلى الله عليه وسلم بأسماء ووصف ربنا نفسه في كتابه بإيه بصفات ووصفه رسولنا صلى الله عليه وسلم بإيه بإيه بصفات صح يا إخواني فما ينفعش أسمي ربنا إلا اللي ربنا إيه سمى به نفسه وما ينفعش أوصف ربنا إلا باللي ربنا سبحانه وتعالى وصف به نفسه واحد بقى فلطة قال خلاص يا عم أنا أمنت بالله ربا خالقا رازقا وأثبتت لله أسماء حسنى وصفات عليا بس عندي مشكلة في العبادة إيه؟ إن أنا بصر في العبادة للمقبور للولي أول ما بتحصل لي مشكلة بطلع وشد الرحال على السيدة زينب وأقول لها والعطرة الطاهرة عندي امتحان فسيولوجي وهسقط فزقيني يا سيدة هتزقك ان شاء الله وهتسقط بإذن الله لان انت استعنت بغير الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم واضح اذا سألت فاسأل الله واذا استعنت ها فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف واحد تاني قال لك لا لا لا لا لا يا عم احنا الحمد لله مسلمين وموحدين وكل الكلام ده بنعمله امال المشكلة عندك في ايه قال لك انا مؤمن ان الله له الخلق وله الملك وله التدبير بس ليس له الحكم وليس له الامر ياه امال الحكم لمين قال لك للشعب يا دي الخيبة طب النهاردة انا راجل بفسد فطرتك بقالي سنين ودخلت لك الحشيش والبنجو والترامادول والتامول واخد بالك وظبطت مخ... فعملت افساد فطري لكتير من الاجيال صح ولا لا صح جزاك الله خيرا انت راجل موفق يا ولدي ان شاء الله اجيالك هتبقى زي العسل ان شاء الله ليلتك فل صليتوا على النبي يا إخواني فالراجل الصالح ده قال لك صح هي دي فتخيل انت بقى لما اعمل لك افساد فطره وبعد كده اجي اقول ايه والله يا جماعة انا عايز اعمل استفتاء شعبي عشان نرخص الحشيش وننزله على التموين انت متخيل معايا فيعمل الاستفتاء الشعبي والاستبيان فيطلع له مثلا مثلا مثلا لو احنا عشرين طلع له 8 9 مليون وراحوا طالعين واقفين وقالوا الشعب يريد ترخيص الحشيش بقواعدهم دي يبقى المفروض اعمل ايه ارخص الحشيش يبقى ربنا له الخلق وليس له الامر ودون يتنافى مع كلمة لا اله الا الله لا اله الا الله يعني لا معبود بحق الا الله يعني لا حاكم الا الله يحكم هذا الكون زي ما بقول ربنا الخالق بقول ربنا المشرع وليس لأحد من الخلق أن يشرع مع الله صح ولا لا الكلام ده ما عجبش ناس فبقت عقائدهم تشبه الجلي عارفين الجلي ايه قصة الجلي دي عارفين في حاجة اسمها الدين الهيولاني الدين الهيولاني ده يا إخواني الهيولاني نسبة إلى آلهة كانت بتعبد زمن أرسططليس اللي هو أرسطو كانوا بيعبدوها ايه قصة الهيولاني دي قال لك الهيولاني الذي لا شكل له الشيء اللي ما تعرفلوش شكل وشه زي قفاه اهو الدين الجديد اللي امريكا بتصدره لنا على فوهات المدافع بيسموه الدين الامريكاني المعتدل دين جميل جدا دين منزوع الدسم تبص على الدين ده جميل لطيف خالص البناطيل فيه سقطة والبوكسرات فيه عالية ايه ده والله يا جماعة اصل دي ثقافة جديدة لابد من نشرها في المجتمعات العربية ايه هي ثقافة البوكسرات ماشي ادي واحدة اتنين استرتشات وبضيهات وتلاقي كل بنات البلد لابسة الكلام ده ايه يا اختي بتعملي الكلام ده ليه والله عادي بقى عادي بقى ليه يا اختي اصل كل بنات البلد وكل بنات الكلية عاملة كده فمش معقولة ان انا اشذ عن المجتمع لا اله الا الله يعني حضرتك لو لبستي الحجاب والحجاب خلي بالكم يا اخواتي في حجاب شرعي وفي حجاب shopping center حجاب الشرعي غير حجاب shopping إيه؟ center الاسلام الامريكاني المعتدل بيقول هنفرض الحجاب النص كم صح الاسلام الامريكاني المعتدل بيقول ثلاث سجاير في رمضان ما يفطروش طب ما ينفعش يبقى اربعة لا ما ينفعش ليه ان الله وتر يحب الوتر الاسلام الامريكاني بيقول ان دلوقتي في ازمة ان في بنات كتير والصبيان بيقلوا دي بقى ايه قصة فبقى لو اخ صاحب اخت وبتاع وذكرها بالله بالليل وبتاع ومش عارف ايه فده م- يعني من اللمم الذي يغفره الله صح برضو يا زيزو الله يفتح عليك يا ابني واخد بالك عادي بقى يا اخواني ده الاسلام اللي بيسموه الاسلام الامريكاني المعتدل عقيدة خربة يا اخواني عقيدة ضيعة كانت النتيجة ان الناس دلوقتي اي حد بيلعب في دماغها يطلع لها واحد اعلامي ما يعرفش اي بتنجان في اي حاجة يطلع يقول لهم اي كلام الناس تقول له امين ده كلامك ده كلام صح حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل عقيدة وايمان زائد تنمية وعمران تخيل انا صاحب عقيدة سليمة بس انا بقى ايه عندي قواعد أصولية القاعدة الأولى أكل ونوم يديك دبلوم القاعدة الثانية من طلب العلا سهر الليالي وشد اللحاف وقال أنا مالي قواعد فاسدة ضيعة بايظة لا إله إلا الله تبص على الزبون تيجي تبص عليه أخبارك إيه في في مادة مثلا إيه أنتوا عندكم مادة إيه عن مادة خلع السنان أي مادة واخد بالك اخبارك ايه فيها يقول لك ادعي لي يعني اخبارك ايه يقول له شوف انا بسأل الله ان ازحزح وان اكون من المقبولين يعني ما حفظتش في القرآن الا الايه دي فمن زحزح عن النار وادخل الجنة اللهم اجعلنا من المقبولين بس هو ده اللي انت عرفته تخيلوا يا اخواني امة متنبله امة مش عايزة تتحرك أمة شبابها مغيب مخدرات مغيب بالعلاقات المحرمة أمة مشغولة عن واقعها أمة في غيبوبة أمة دي تستحق أن هي تعيش حسبنا الله ونعم الوكيل في من شغل شباب المسلمين الأمة دلوقتي مشغولة أول ما هيتقال إن مصر هتلعب مع مش عارف إيه يا أبص ألاقي فجأة كل الشوارع فضت ايه يا جماعة في حصبة ولا حاجة في البلد يقول لك لا اصل في ماتش في ماتش ما شاء الله وعصبية جاهلية ونلاقي حاجات غريبة وتلاقي الراجل يقول لك انا اهلاوي طب والتاني زملكاوي ويقطعوا بعض والله العظيم لا ن- لا ننزل النهاردة نكسركم نكسر ايه يا ابني ده اخوك في ايه ايه العصبية الجاهلية دي جت منين ده سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام خرج فسمع واحد بيقول يا للمهاجرين وسمع التاني بيقول يا للأنصار فقال أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم ذروها فإنها منتنة يا ده يا إخواني مش موجود الناس متنبلة يا إخواني الناس نايمة يا إخواني كانت النتيجة إيه لا حول ولا قوة إلا بالله واحد بيدخل بيلاقي الناس في غيبوبة كنت آه، كانت والدتي مريضة أسأل الله يشفيها يا رب ويشفي مرضاها ومرضى المسلمين فالمهم كنت بعمل لها أشعة ف يعني ناحية مستشفى الطوارئ كده يا إخواني فتلاقي كده نوعين من المجتمع مجتمع الجامعة أنا قاعد بوصل والدتي والناس يعني عند عارفين عند مستشفى الطوارئ ربنا يشفي مرضانا يا رب بص عليهم كلهم أمراض وحالتهم كرب وإيه ده هم وعلى النقيض واحد مشغل بحبك يا حمار والتاني قاعد يعاكس والتالتة ماشي مش ع- ايه ده ايه ده خلف اسوار الجامعة تبص على المجتمع حاجة غريبة جدا لما كنت طالب في الكلية واخد بالك كانت حاجة عجيبة يعني كنت بدخل الكلية فلما كان ولد يبقى قاعد مع بنت اول ما يشوفني انا ماشي اهو ايه ده ده اسمه تعظيم للدين امال ايه اللي حصل فجأة انمحت قصة الدين من مجتمعاتنا فجأة بدأت تندثر فكرة الاخلاقيات صح ولا لا فكانت النتيجة المشاية واللي بنشوفه على المشاية كانت النتيجة السنتر والموجود في السنتر كانت النتيجة عند بوابة علوم واللي بيحصل عند بوابة علوم كانت النتيجة الافلام والمسلسلات اتصل بيا ولد اول امبارح بيقول لي انقذني انا هنتحر في ايه يا عم قال لي الجماعة بتاعتي عرفت واحد تاني هنتحر يعني تخيل فكرني كنت طالب في الثانويه العامه فواحد جالي بيقول لي انا عاي... شوف انا تحت البيت لا اما تنزل لي لا اما هطلع لك الساعه كام الساعه 3 الا ربع في ايه يا عم خير نزلت له لقيته بيعيط في ايه يا حبيبي في ايه خير يا رب قال لي تخيل ايه البت بتاعتي سابتني يا مشكله المسجد الاقصى هيقع يا جماعه تخيلوا يا اخواني حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل تخيل بقت دي مشكلته في حياته ان سوسو سابته مشت مع بقلة حسبنا الله ونعم الوكيل مفيش تنمية ومفيش عمران رغم احنا أمة نستطيع ان احنا نعمل تنمية وعمران انتوا عارفين اليابان والصين بعد الحرب العالمية التانية ما كانش لهم لازمة ما كانش له... كانوا تحت الصفر دلوقتي سنة 2012 بيطلق عليهم لفظة النمور الأسيوية يعني ايه النمور الاسيويه يعني يا غوله عينك ايه ما تعرفوش انتوا المثل ده اه يا يا يا غوله عينك حمراء وفي روايه عينك خضراء اه يعني ما حدش يقرب لها هي دي يا اخواني التنميه احنا فين منها فين المشاريع نسي اخ النهارده في كليه طب اسنان ربنا يسدده ويوفقه ويعينه ويعمل لنا دراسه جديده يعمل لنا اي حاجة يعمل لنا اي مصلحة انما تبص على الزباين الا من رحم ربي هم بقين حافظينهم اذا خرج هذا المريض عما يعرفه هذا الدكتور إيه اللي بيحصل هو ونصيبه بقى ودي هتدفعنا للنقطة الثالثة يا اخواني اخلاق الاسلام احنا قلنا النقطة الاولى علشان نوصل لصلاح الانسان رقم واحد ايه عقيدة وايه وايمان رقم اتنين تنمية وعمران ثلاثة قالوا أخلاق الإسلام يا على أخلاق الإسلام دي يا إخواني يا لما الواحد بيدخل الكليات ويشوف اللي بيحصل حوالينا يا اخلاق الاسلام الراجل واقف وانا جاي داخل عليكم فواحد إيه وقف فجأة قدام عربية فالراجل بيقول له انت وقفت فجأة وده غلط قال له مش عاجبك التاني تلاقيه واقف في عرض الطريق يا عم ما تركن يمين يا عم ولا شمال مال اهلك انت مال اهلي التالت ماشي واحد كلمه سبله بالدين الرابع الخامس لا والستة والسبعة والتامنة تخيلوا دي أمة انمحت كلمة الأخلاق منها رغم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن المسلم المسدد لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم بص يا إخواني لما الأخلاق راحت ولما الأخلاق كانت موجودة سيدنا أبو بكر ما تقول رضي الله عنه أنت عارف إيه الفرق بينك وبين الشيعي من أكبر الفروق الجوهرية بينك وبين الشيعي إن أنت لما بتسمع اسم الصحابي بتقول رضي الله عنه أنت بتقول أبو بكر رضي الله عنه عمر عثمان علي معاوية بن أبي سفيان خالد بن الوليد عمرو بن العاص أبو هريرة رضي الله عنهم إنما التاني بيقول إيه اللهم لعن صنمي قريش وجبتيهما وطاغوتيهما وابنتيهما أبو بكر وعمر بيقول كل الناس ارتدت بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام إلا ستة المقداد وبلال وسلمان وصهيب الأربعة دول يا إخواني واختلفوا في الاثنين الباقيين هم دول الأربعة المسلمين بعد موت النبي والباقي كله حسبنا الله نعم الوكيل عندهم كفرة أبو بكر رضي الله عنه بيقول لما جاءني رسول الله فعرض علي أمره في أول حال فقلت إن محمدا لم يؤثر عليه كذبا قط والله إن قال فقد صدق انتوا عارفين أول ما سيدنا أبو بكر أسلم أسلم بقناعة بسبب إيه بسبب الصدق بالله عليك النهاردة دكتور لما يبقى كذاب على المريض بتاعه بالله عليك ده خلق حسن بالله يا إخواني واحدة عايزة تمشي مع صاحبتها فمامتها مامتها اتصلت بيها يا يا سارة انت فين قالت لها والله انا في section هيمتد للساعة 8 بالليل section ايه اللي هيمتد يا سارة وطبعا الحاجة في البيت ست صالحة وازيك يا ماما وكلمتين حلوين واقم الصلاة اخلاق فاسدة شوف بقى الاخلاق دي اثرت ازاي في واحد زي سيدنا عمر يا على سيدنا عمر سيدنا عمر دخل سمع ان اخته اسلمت تخيل انت بقى سيدنا عمر كانوا بيقولوا عنه في الجاهلية لو أسلم حمار عمر ما أسلم عمر يعني بيقولوا لو حمار عمر أسلم عمر ما عمر الخطاب يسلم دي تعلمني إيه لما أشوف واحد في كليتي عاصي ما أقولش ابقى قابلني لا يا حبيبي هداية الخلق بيد الرب بالعكس لما أشوف إنسان عاصي أقول أسأل الله أن يهديه لعل الله إن شرح صدره أن يكون أقرب إلى الله مني صح ولا لا يا إخواني بلاش نظرة الاحتقار والدونية إن لما بص الواحد عاصي ياي لما اشوف أخت أخت تشوف مثلا واحدة متبرجة ولا سايبة شعرها ولا بتكلم ولد لا ليس هذا من الإسلام سيدنا عمر سمع ان اخته اسلمت وسيدنا عمر بقى انت متخيل سيدنا عمر ولا مش متخيله يعني ربنا ي... ربنا يجمعنا واياه به في الجنه يا رب حاجه كده طول بعرض بارتفاع ما شاء الله لا قوه الا بالله فدخل فشاف ايه شاف اخته وهي بتقرا ايات سوره طه وان كان اسناد هذا الاثر فيه مقال تخيل انت وعلى الرغم من ذلك يسمع فيقوم داخل على اخته فاخته اول ما شافته اللي حصل ارتعشت ده عمر داخل عليا يبقى هيذبحني النهاردة قال لها أسلمتي قالت بلى بلى طب أنا هنزل على جدتك البلى بقى النهاردة وفعلا ضربها ألم كادت أذنها أن تقطع من شدة اللطمة فثبتت وقالت والله لا أرجع عن ديني والله لا أرجع عن ديني فثبتت رضي الله عنها انتوا عارفين يا إخواني لما ثبتت إيه اللي حصل إيه اللي حصل شرح الله صدره أن يقرأ هذا القرآن بيقول أول ما سمعت الآيات دي وقريتها حسيت بأن حاجة بتزاحم حاجة إيه يا عم قال لهم حسيت بأن نور التوحيد يزاحم ظلمات الشرك فأسلم عمر رضي الله عنه رضي الله عنه طب تخيل لما سيدنا عمر أسلم بقى الراجل الكام في الأمة لما سيدنا عمر أسلم بقى الراجل الكام في الأمة يا إخواني ها هو أول واحد في الأمة مين أول واحد في الأمة مين مين هي دي في خلاف ولا حاجة سيدنا النبي طب تاني واحد في الأمة سيدنا أبو بكر أنت ما قلتش رضي الله عنه برضه في بروتوكول للقعدة معايا فلما أقول لك قول الصحابي فتقول رضي الله عنه طب وتالت واحد في الأمة مين سيدنا عمر ورابع واحد في الأمة سيدنا علي رضي الله عنه وبعد كده بقية العشرة المبشرين بالجنة وبعد كده أصحاب بيعة, الش... بيعة الرضوان واخد بالك والذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا عثمان وبعد كده سيدنا علي جزاك الله خيرا يبقى تخيلوا يا إخواني إن إحنا عندنا الصحابة وصلوا لهذا المنظر بسبب الخلق شوف بقى واحد بقى أسلم عشان تعرف لما الأخلاق بتشوف بقى الإسلام والأخلاق لما بنشيلها من مجتمعات المسلمين إيه اللي بيحصل واحد كان في فرنسا مبتعث انتوا عارفين عارفين قصة الابتعاث عارفين البعثات ايه قصة البعثات البعثات ان انا تجيلي منحة وانا طالب جامعي فيقولوا لي طب انت هتسافر بس انت عشان تسافر لازم تسافر على اسرة تخيل بقى انا بقى واحد بقى الصعيدي بتاع الجامعة الامريكية اللي هيسافر فين على اسرة فالاسرة دي طبعا اسرة فيها بنات وفيها صبيان فتخيل انا رحت ولقيت بقى الاخت مارجلين داخله عليا بتقول لي يا اخ علي لا تجادل ولا تناقش انت طبعا جاي هنا امريكا فانسى بقى الجهالات بقى والظلميات والتخلف والرجعية بقى بتاع مصر دي انت هنا بقى تعيش بتحرر كامل فدخل بقى الاخ علي لقى واحدة داخلة عليه بتقول له والله اصل انا معجبة بيك جدا جدا جدا جدا معجبة بيه امشي يا بت احنا عندنا دين يحكمنا دخل عليا اخو مرجلين ليلتك فل مش عايز شمبانيا ولا حاجة لا مش عايز يا أخي لأن ربنا حرم عليا الخمر والله الخمر حرام آه الخمر أصل في واحد طلع من من شهر كده قال لكم خلي بالكم أصل الخمر مكروهة الخمر مكروهة آه آه للإسلام الأمريكاني المعتدل البيرة كمان آه البيرة لا بأس بها لا بأس بها علي العوض ومنه العوض يا فرحة بولو فينا واخد بالك صليتوا على النبي يا إخواني إشكالية يا إخوان تخيلوا بقى لما واحد يوصل لهذه الدرجة فالراجل بقى راح مبتعث فبيقول الراجل اللي هو رب البيت بيقول ببص عليه قعدت مراقبه شهر كل خمس فروض أو كل خمس أوقات يحط وشه فين في الحوض إيه يا عم الإسراف والتبذير ده فقال له فرض الله علينا صلوات خمس في اليوم والليل تخيل الأمريكا الأخ في فرنسا بيصلي كام خمس صلوات واحنا هنا انت ونصيبك بقى الفجر الناس بتبقى نايمة والظهر في السكشن والعصر ببقى مروح تعبان والمغرب ببقى نايم والعشاء بقى في نادي جزيرة الورد فمش فاضي للكلام ده فبجمعهم زي واحد قابلني في جامعة طنطا بيقول يا شيخ انا عايز اسألك سؤال انا بصلي يوم الجمعة 35 صلاة فقلت له ليه قال لي خمسة في سبعة بكام ب 35 فانا مخلي يوم الجمعة لربنا والست ايام ماشي على حل شعري انتوا متخيلين يا جماعة متخيلين الجهل احنا وصلنا له ازاي الراجل ده بص لقى خمس مرات بيصلي اتنين girlfriend مفيش no girlfriend كمان مفيش خمرة تلاتة اربعة فبيقول له انت ايه يا عم قال له انا المسلم انا الايه المسلم قال له المسلم قال له عم ده في ناس جت هنا يعني كانت الدنيا بحبحوني خالص قال له أنا المسلم فرض الله علي مراقبته بالليل والنهار إن الله كان عليكم رقيبا فالراجل لما عرف الكلام ده بص له انت عندك كام سنة يا ابني قال له عندي 24 سنة فأسلم فبقى واحد قال له شوف بقى انت عايز تشوف الإسلام قال له, قال له انزل مصر بقى نزل مصر فودوه الجامع الأزهر فالراجل بقى افتكر الناس كلها مسلمة بقى وإيه والدنيا زي العسل وبتاع خلص الأزهر طلعوه من الأزهر على الحسين أول ما دخل الحسين لقى اللي بيسجد للقبر واللي بيتمسح بيه أشياء عجيبة فخرج هذا الرجل وقال ما خرجت من دين تعبد فيه الأوهام لأدخل دينا تعبد فيه الأوثان وكفر بالله أيام إيجيبشن الراجل جالنا مسلم خرجناه كافر تخيل بقى ده تخيل لو مشي بقى وشاف جامعات المصر المسلمين والله العظيم ما هيفرق بينه وبين جامعات لندن وباريس صح تخيل لو مشي بقى حضرته احسنت الدنيا مفتوحة ناس ناس صالحين هناك احسن باليوم تخيل انت بقى لو جينا قلنا هنا يا حاضر تخيل لو عملنا استبيان وقلنا احنا هنلبس البنات باذن الله يا على اللي هيحصل ايه اتكتب في وزاره ايه اتكتب بقى في الجرايد الامر بالمعروف والنهي عن المنكر جماعات الظلام والتطرف تكفير الاخر في يا حاج في يابا لو ايه بقى تخيل بقى لما تقول لهم بقى ايه يعني واحد يطلع مثلا في التلفزيون فيقول زي الأستاذ حزم صلاح أبو اسماعيل أسأل الله أن ينصره واخد بالك المهم فالراجل تخيل لما يقول مثلا الحجاب فريضة تلاقي واحدة طالعه له أنا منظمة حقوق ال- حموم المرأة أيوة خير يا أنت حضرتك بتقول إن الحجاب فرض بقول ده ربنا اللي قال قالت له منين قال الله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك و لا خلي بالك من كلمة وإيه ونساء المؤمنين دي يدينين عليهن من إيه من جلابيبهن تقول له لا ده كان زمان قبل أحداث 25 يناير إنما الكلام اختلف تيجي تقول له عم ده ابن كثير قال والشافعي قال يقول لك ده فهم الشافعي للدين ده فهم أبو حنيفة للدين وحضرتك بقى أبو مين تخيلوا يا إخواني مفيش أخلاق يا إخواني تخيل لما واحد يطلع النهاردة يسخر من عالم من علماء الملة يا لما توفي كبير النصارى في مصر نظير جيد كان من ضمن التحليلات اللي أنا حللتها لما شفت الموقف مدى تعظيم النصارى لكبرائهم صح وللأسف بص على إهانة المسلمين لعلمائهم يطلع واحد زي الشيخ محمد حسان حفظه الله ما تقول حفظه الله يطلع وتلاقي واحد آه، ملوش لازمة يقول له والله اصل انا عايز استضيف حضرتك علشان بس ايه احرجك وهزقك علشان ما خليلكش قدسية ولا احترام بين المسلمين ليه يا عم ليه تعمل كده رغم ان ابن عساكر قال اعلم وفقني الله وإياك لمرضاته وجعلني وإياك ممن يتقون الله حق تقاته أن لحوم العلماء مسمومة وأن عادة الله في من يهتك أستارهم معلومة وأنه من أطلق لسانه فيهم بالسلب أي بالسب والانتقاص بلاه الله قبل موته بموت القلب ما بنقولش إن في قدسية لأن العصمة انتهت بوفاة الرسول بس بنقول ان في احترام لعلماء الملة لان اسقاط عالم الملة اسقاط لما يحمل صح ولا لا اخلاق الاسلام يا اخواني اخلاق الاسلام عندنا ثلاث حاجات يا اخواني لازم ننفذهم في حياتنا من النهاردة رقم واحد عقيدة وايمان اتنين تنمية وعمران ثلاثة أخلاق الإسلام تساوي في الآخر لما نجمعهم صلاح الإنسان لا صلاح إلا بالثلاث حاجات دول من النهاردة مسلم ما استحاحش عقيدته على خطر مسلم تنبل سبب في ضعف الفكرة الإسلامية أخلاق مرذولة معناها أن الناس لن تشهد للحق الذي معك طولت عليكم صح؟ تفضل يا أخي تفضل حل ولا حاضر يعني في حصل بينه وبين موقف اللي انا بقول له فانا بنصب الشيخ اللي انا بقول له موقفه والله كذا وكان الموضوع على بسيط الوضع يعني جزاك الله خير موقفه كذا ما عجبنيش قال لي انت مش من حقك تكون متدرج من الموضوع طيب ارد على دي وصلت يا اخواني هو السؤال بيطرح نفسه هل اه افتحوا لنا آه سؤال هل النهارده لو واحد نقد انسان معناه انه ما بيحترموش والجواب لا اظن انا كلامي واضح صح بقول واحد لا يحترم الانسان الاكبر منه ده صح لا يجله صح طب انت تعرف ان من اكبر مقاصد ال- اليهود وأذناب اليهود في بلادنا إن هم يسقطوا فكرة احترام علماء الملة فلما أشوف العالم ده إيه يعني في إيه ينفع يا إخواني في واحد ماركسي قابل الشيخ محمد متولي الشعراوي قول الله يرحمه الشيخ الشعراوي قابله فبيتكلم معاه بيقول له ايه يعني الشيخ الشعراوي مين يعني فعرفه بنفسه فقال أنا العبد الذي من الله تعالى علي بالعبودية إيه رأيك في الرد الجميل ده فبص له قال له كلام الدرويش بقى لما بدأ يتكلم معاه لقى أن الشيخ الشعراوي مش درويش وإن مطالعاته قد لا تقل عن مطالعات بعض من يدعون أنهم النخبة المسقفة وصلت يا إخواني في فرق ان انا اقول انا انتقد رؤية معينة لا سيما اذا كانت بعيدة عن الاحكام الشرعية والانتقاد ده ممكن يكون بسبب نظرة معينة والانتقاد ده لازم يتحلى بالخلق لان ده اسمه النصيحة صح ولا لا انما لما اطلع اشهر بانسان او اسب انسان او اتكلم على انسان بالباطل ده صح ردوا يا اخواني صح نعمل استبيان اللي موافق على النصيحة بأدب يرفع ايده والموافق على انه ينتقص الناس بدعوى حرية الفكر يرفع ايده كل سنة وانتم طيبين يا اخواني موافقة رأي الأغلبية يا جماعة مش أغلبية ده إجماع صح يا اخواني فدي نقطة هامة جدا كده وصلت ولا لسه جزاك الله خيرا أي خدمة يا أخي نشيلها من مطبطة يا معلم أي خدمة كتتني قاعد قدامك يا مخ. أي خدمة حبيبي طيب بسم الله الرحمن الرحيم يا كريم يا رب طيب هيطيروا نعم انا اقول لك نعم والله انا اديك سؤال جزاك الله خيرا اخ بيقول نريد تكرار تلك الزياره ومرحبا بك في كليه طب اسنان جزاك الله خيرا وبيقول يا ريت تتكلم عن الغش في الامتحان وحضور المحاضرات قال رسول الله من غشنا فليس منا يا شيخ بس ده تذكير واحد كان قاعد جنبي في مرة آه، وانا بامتحن في مادة آه، مش عارف مادة ايه كده عندنا في في قسم اللغة العربية كان عندنا مواد شرعية فكنا بندرس مثلا مادة اصول الفقه فتخيل انت بقى دفعة كاملة اول ما بتسمع عن الناسخ والمنسوخ والمجمل والتع... يقعدوا يبصوا كده لا اله الا الله كلام الكبير ده انا ذاكره ازاي ففضل الله سبحانه وتعالى يعني كانت سهله الحاجات دي عندي فبقى قاعد بقى جنبي وانا الوحيد اللي اسمي علي وكل حرف العين تقريبا كله تقريبا ثلاث صبيان والباقي كله ايه بنات فانا قاعد بقى محاصر حصار غزة قاعد بقى يميني وشمالي وفوقي وتحتي و... فلاقي بس بس بس بس بس بس بس. طبعا انا بقى عبد العبيط عادي ولا ولا كاني سامع حاجه يا شيخ علي ولا كاني سامع حاجة لو سمحت عشان خاطري هصعد فلقيت المراقب الراجل كان حالف طبعا انت عارفين الدكاتره فطبعا كانت نسبه ال- نسبة حجز الكتاب كانت ضعيفة الراجل قال لهم طيب ح- خذوه فغلوه الامتحان بقى امتحان محترم فجاب لهم بقى اسئلة ايه صعبة جدا وامثلة طبعا محتاجة يا اخ فاهم كويس جدا المهم يا اخواني فالراجل المراقب قال لي بقول لك ايه انا خلصت فضل الله بعد ساعة والامتحان مدته ثلاث ساعات قال لي بقول لك ايه انت مش خلصت قال لا ساعد اخوانك والله في عون العبد شوف بقى الادله بقى تطلع بقى والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه وكلام من ده قلت له يا اخي هذا لا يجوز انت عارف معنى ان انا اغششك ايه ان انا بقول للدكتور هغششك وادي حقنه غلط موت بيها انسان صح هغششك وانجحك يا مهندس وتطلع لا عندك حاجه ولا بتفهم حاجه تقوم بني عماره وقع على دماغ اللي فيها صح يا استاذ هغششك اه وتقوم جاي بدل ما تخلع الدرس البايظ تخلع الدرس الايه السليم اصل انا عندي اشتباه في الدرس اشتباه ايه يا عم هي طماطمايه لا بايظه لا مش بايظه في ايه صح يا اخواني من غشنا فليس منا ادعي لي بالثبات وتفريج الكرب اسال الله عز وجل ان يثبتنا واياكم وان يوفقنا واياكم للخير وان يحفظنا واياكم يا رب قولوا امين شروط جمع الصلاة قصرا مثل الظهر والعصر في السفر عندنا في الإسلام حاجة اسمها الرخص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه أنا مسافر سفر مش معصية يعني واحد مش طالع رحلة مثلا واخد بالك للمعمورة مثلا ولا حاجة يذكر أخت بالله هناك ولا حاجة فطالع مسافر مثلا عنده مثلا امتحان في كلية طب قصر العين مثلا معايا يا اخواني فالراجل مسافر من الساعة 8 الصبح ويرجع الساعة 8 بالليل يبقى عنده النهاردة الظهر والعصر والمغرب والايه والعشاء نقول له الاسلام قال لك في السفر الذي يعرف في عرف الناس بالسفر تعمل الاتي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فيما يعرف بعرف الناس بالسفر تعمل الآتي واحد تقصر الصلاة الرباعية يبقى النهاردة الظهر والعصر والعشاء أصليهم كام اتنين يجوز لك أن تجمع آه يجوز لك أن تجمع بس خلي بالك القصر رخصة والجمع رخصة تانية يبقى لا أجمع بين الرخصتين إلا عند الحاجة والضرورة وصلت ما وصلتش أنا مسافر ممكن أصلي الصلوات في وقتها بس إيه قصرا نقول له خلاص إذا كان ممكن اعمل كده طب أنا احتجت إن أنا أجمع بين الصلاتين دي فيها مشكلة والجواب لا يبقى دي رخصة ودي رخصة ماشي ما أنا قلت عند الحاجة والضرورة حاضر يا دكتور ماشي يا إخواني طيب كمان قالوا بالنسبة للمرأة لا يحل لها أن تسافر مسيرة يوم بليلة إلا مع ذي محر ليه خايفين على المرأة شوف المرأة عندنا في الإسلام بنخاف عليها جدا ليه لأن المرأة في الإسلام دي أختي وأمي وبنتي وزوجتي فلازم أخاف عليها وأحطها جوه حباب عينيا وصلت يبقى لزوم المحرمية القصر الجمع ألا يكون السفر سفر معصية هذه هي الشروط الذي يؤخذ بها في إيه؟ في مسألة الإيه؟ القصر والجمع دول زيادة حاضر من عيني حاضر الأخ زيزو حكم كشف الطبيب على امرأة والعكس من قلة البنات يعني يا جماعة احنا بنقول الأصل ان اللي يكشف على كل نوع صاحب هذا النوع انا يا راجل اروح لمين اروح لمين لراجل زي انا عارف ان اخواني ناس صالحين يعني اروح لراجل زي الا في حاله واحده مفيش دخلت وهموت وما لقيتش الا واحده في الاستقبال هقول لها بارك الله فيك اجيب راجل وبعدها اكشف يا عم المره هتتضرب يا عم الحق وصلت ولا لسه لما يكون في ايدي هذا الموضوع طيب مفيش في ايدي لا يكلف الله نفسا إلا وسعها بس نقول للدكتورة لو سمحتي لو كشفتي على مريض اعرفي انه رجل أجنبي عنك في حدود شرعية في التعامل لا تخضعي له بالقول تحكيش معاه صح مش واحد يستظرف بقى أيوة يا دكتورة يقوم مديها ريق حلو تلاقي الدكتورة بارك الله فيها بقى ايه فتحت لا يجوز ده رجل اجنبي صح ولا لا خلي بالك من النقطة دي ما انا بقول لحضرتك ماشي مش خلو ما- بس انا بتكلم اتفضل حضرتك يا دكتور اتفضل دي
لو الدكتور الاشطر انا مش اه طبعا ده عشان بس ما نضرش ناس لا ما انا قلت كلام واضح
حته ثانيه مهمه في شغلنا احنا في اسنان اتفضل يا في دكتور.
عنصر مهم ان لما لما لو انا مثلا بدي جلد، خلاص المراقبه كل بقى بتعمل المراقبه كده لان اخذ فتوى بقى آه.
ما يراد الكشف عنه مم.
انا ممكن اقلها جلد واسنان وانا ما اعرفش
لا خلاص دي يجوز لا يجوز عادي ما بيحصلش لا فهو عشان اساءه الفقه ساعات كتير الكلام حاضر بطريقه هبينه يا دكتور ويفهم بطريقه حاضر اتفضل دي دي الاول يا دكتور لا والله لا تاخدها حضرتك قوم يا واد اديني قوم يا واد قوم يا ابني روح يا ابني الله يهديك استاذنا لا والله اتفضل حضرتك بسم الله الرحمن الرحيم ربنا يسترها معانا ان شاء الله مقتنعة ان النقاب فرض ولكن هناك معوقات لارتدائه فهل احاسب على عدم ارتدائه نقول لا يا اختي الحجاب في الاسلام عندنا خلي بالك من الكلام ده لان كلامنا فيه الحجاب في الإسلام على درجتين درجة هي إجماع المسلمين عليها أن تتستر المرأة كلها لأن المرأة كلها عورة خلي بالك من الكلام عورة مش معناها حاجة وحشة معناها أن المرأة في الإسلام لازم تتستر عشان إحنا نخ- بنخاف عليها وصلت؟ واحد طب تكشف إيه؟ قالوا والله على قول الجمهور يجوز أن تكشف وجهها وكفيها ده قول الايه طيب طب والتانيين قالوا وهم الحنابلة والظاهرية ومن حذا حذوهم قالوا وتستر المرأة وجهها وكفيها قولين لأهل العلم في واحد طلع عمل قول ثالث من عنده الايام دي قال ايه قال الحجاب بدعة يعني المسلمين من ايام النبي لغاية دلوقتي عارفين ان الحجاب فرض وان درجة المشروعية بتاعته واضحة الزبون الثالث جيمي كارتر الحاج جمال البنا واخد بالك طلع قال قال والله يا جماعة مفيش حاجة في الاسلام اسمها حجاب امال في ايه الاخت تمشي على حل شعرها ده كلام غلط كلام جميل طب الحجاب فرض اه فرض طب وفي زمان الفتنة زمان التحرش الجنسي وفي زمان ضياع الديانة وفي زمان انتشار الصور المحرمة نعمل ايه والجواز الدنيا بايظة على رأي الأخ بيقول لك نفسي اتجوز اللهم زوجنا يا رب وشباب المسلمين اشمعنا الدعوة دي ما حدش قال امين ده انا عارف ان انت نفسك تتجوز من نخشيش قلبك ده انا كل ما اروح كل ما اروح يا دكتور في اي محاضره في أي... اللهم زوج شباب المسلمين تلاقي امين بحس ان يعني الناس آه, اه اللهم يسر لهم الخير يا رب قولوا امين اللهم زوج شباب المسلمين وزوج بنات المسلمين وارزقنا واياهم جميعا العفه يا رب العالمين ماشي يا جماعه يبقى عندنا ده الحجاب طب في زمان الفتنة تنصح بإيه؟ أنصح أن ترتدي المرأة جلبابا واسعا فضفاضا ملحفة أو إزدال وأن تستر المرأة وجهها جبت الكلام ده منين يا متشدد يا وحش جبت الكلام ده منين من فتاوى كبار علماء الأزهر الشريف كمان مرة فتاوى كبار علماء الأزهر الشريف والله العظيم آه هات كتاب فتاوى كبار علماء الأزهر الشريف طبع الدار اليسر بتقديم جماعة من بتقديم جماعة من أهل العلم وانت تعرف بقى أقوال علماء الأزهر الشريف سلفا وخلفا في مسألة ستر المرأة وجهها وإيه وكفيها ه- هي مقتنعة تعمل إيه تلبس إسدال وتغطي مقدمة الوجه وتروح لأبوها أبوها يقول لها شوفي على جثتي لو لبست النقاب تعمل ايه تبدأ تتودد اليه شيئا فايه فشيئا لغاية لما ابوها يقول لها البسي يا بنتي وصلت طيب بابي ممكن يزعل مني يوم او اتنين البسه هنا بقى المسألة دي هتعمل ايه نقول لها اطيعي ربك ولا تعصي اباك طب ازاي اطيعي ربك ولا تعصي اباك البر اعظم درجات البر ان ادخل ابويا الايه الجنة صح طيب انا هطيع ربنا وهلبس النقاب عشان ادخله الجنة وصلت طيب الموضوع وصل لمرحلة قال لها شوفي لو قعدت هنا بالنقاب تجي بره البيت يا حاج مفيش امل اعمل ايه يبقى الاثم على من اكرهك على خلعه وصلت ولا لسه الاثم على من اكرهك على على خلعه
انت قلت الاول فرق ايه ماشي.
على جمهور العلماء خلي بالك يا دكتور دكتور دكتور حبيبي يا دكتور خد يا ابني ال... خد يا ابني البيست يا ابني انت بدأت صح ورجعت غلط انا شغلك لا انا انا ارد على دي معلش بعد اذن حضرتك يا اخواني يا اصدقائي يا اخواني في عندنا في الفقه حاجة اسمها بعد عرض طبعا المفروض العالم بيعمل ايه بيعرض مسائل بيعرض اقوال اهل العلم في المسألة الواحدة وادلة فريق الادلة كل فريق ثم بعد ذلك يرجح بما ظهرت لديه من دلالة للدليل وصلت ولا لسه مفيش حاجة اسمها في الاسلام اسيب لك رأي عايم في حاجة اسمها دلالة الدليل التي ظهرت للمفتي فإن ظهرت دلالة الدليل للمفتي وجب عليه ديانة أن يفتي بما ظهر لديه من إيه من دليل وصلت كده ما ينفعش أقول لي وأنا دكتور أقول له في ست أقوال في اسنانك دي واخد بالك اختار لك قول لا أنا في ست أقوال درستهم بس الراجح من خلال دراستي إيه كذا وكذا وكذا حاضر يا دكتور ما انا عارف هرد على دي بس ايه عارف ليه ما انا عارف اه حاضر عشان تتجوز معلش يعني انا انا بشوف اتجوزي يا اخت ان شاء الله ربنا هيجوزكم والله يا جماعه انا مع حضرتك لسه قبل ما حضرتك تدخل بس اسم هو مش اسم هو ما تحملش الاب كمان مسؤوليه ده هو والله اللي حضرتك عايزه يا دكتور انا خدامه اديني يسرى يا دكتور ما بقول والله على كده عشان واحد بيحب واحده ايوه وانا الان اشعر بالم نفسي طب شوف يا اختي انا اقول لحضرتك على حاجه مساله الارتباط دي مساله منتشره قوي بالذات من اول آه، الواد في بطن امه دلوقتي لغايه تقريبا 30 سنه قصه الارتباط بالذات في هذا السن اللي هو من ثالثه اعدادي وحضرتك طالع السن ده بتحصل فيه تغيرات فسيولوجيه ان انا عايز ان انا ارتبط بالإنسانة الفلانية عايزين نقول بقى أن الإسلام يحترم المشاعر غير أن الإسلام يقنن دفق هذه المشاعر في غير توجيهها الصحيح لو أنا بعزقت مشاعري قبل الجواز أول ما هتجوز هنيجي نبص على الجوز ت- حتى ش- تلاقي قبل الجواز البنت كانت ما شاء الله لا قوة إلا بالله في أبها حلة وفي أبها زينة وفي أبها صورة صح وزميلها بيسمع منها أحلى كلام وهي بتقول له أحلى كلام وهما الاتنين بيقولوا لبعض أحلى كلام واللي قالوا امبارح يقولوا النهاردة ونفضل نعيد الاسطوانة المشروخة أربع سنين صح أول ما الحج يخطب ونبدأ نعقد ودخل وبعد شهرين من الدخلة نيجي نبص على الأخ ايوه يا ام محمد جهزت الاكل مفيش يا عم كلمه طيبه ما هو خلاص العواطف اتبعزقت ام قال لك الاسلام بيقول لك غير كده يا الاسلام بيقول غير اه اه الاسلام بيقول لابد من توجيه المشاعر توجيها صحيحا لهذا كان صلى الله عليه وسلم لا يرى للمتحابين مثل النكاح لا يرى للمتحابين مثل الايه النكاح انت راجل محترم اه وانا الحمد لله انا بكلم وانا انا راجل مؤدب وفي نفس الوقت بعد اذن الاخ زيزو يعني واخد بالك وفي نفس الوقت انا عايز ان انا فعلا ارتبط بفلانه ماذا افعل نرد ونقول تبعت لها وتقول لها والله يا أختي أنت مخطوبة يا ده أنت قديم قوي يا أخي ده أنت من العصور الوسطى ما أنا قلت لك إن في حاجة اسمها في الإسلام الضوابط صح في حاجة اسمها في الإسلام إيه بس إحنا دلوقتي حياتنا فري فريدم لا بعد إذنك إحنا عندنا في الإسلام الحرية مقيدة بالإسلام صح ولا لا هي ده الإسلام بيقول لك أنت حر بس بالإسلام وصلت طب اعمل ايه ابعت لها حد اقول لها الحد ده مش لازم يكون يعني ايه يعني لا حد ممكن يكون موظفة اختي اقول لها يا اختي انا عايز ان انا ارتبط بيك اه عندك استعداد اه عندي استعداد تدخل البيت من ايه من بابه بس انا ما اقدرش ادخل من بابه ليه لان انا كل على بعض اصلا معليش 10 جنيه اروح لها نقول له لو سمحت اتق الله فيها واصبر لعل الله يجعل لك ايه مخرجا طب لو انا اتجوزتها بعد اختبار لهذه المشاعر ولدفء هذه المشاعر لمدة اربع سنين لو انت صادق هتثبت طب لو انت ما انت الصادق هتلاقي كده قدام عينك حصل ايه عرض ازياء كده تاني سبت البنت دي ودخلت على واحدة تانية صح يبقى انت ما كنتش بتحبها لا حب صادق ولا حاجة ولا حب طائر بريء زي ربش ولا الكلام ده خالص يبقى الموضوع يا اخواني قصة تانية الارتباط في الإسلام له حدود غير كده ليس حلالا يعني أنا لما أقول لواحدة أنا مرتبط بيكي ما كلمهاش بالليل خمس ساعات لا لا يجوز يا راجل اه لا يجوز للنبي قال العينان تزنيان وزناهما النظر والأذنان تزنيان وزناهما خلي بالك والله الأذنان تزنيان وزناهما ايه الاستماع واللسان يزني وزناه الايه الكلام خلي بال حضرتك عشان الناس النتيتة الفيس والتويتر والدنيا خلي بالك خلي بالك الخلوة دلوقتي اختلفت بمعنى في خلوة كتابية ممكن واحد يكتب لواحدة جواب صح ممكن واحد يدخل على الفيس دي خلوة ولا لا بيني وبينها التويتر التليفون المحمول الساعة 2 بالليل يبقى الخلوة اختلف وضعها واختلفت صورتها صح والنبي قال ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم كده وصلت ولا لسه يا إخواني بس والدها في البيت عارف والدها في البيت إيه يا أخويا عارف لا ما عندناش في الإسلام والله أصل أبوها في البيت عارف دي ما تنفعش عندنا والله العظيم اه ما تنفعش عندنا الحلال حلال والحرام ايه حرام وصلت طب أنا عايز أقاوم هذه المسألة بشكل عملي هقول لك لو سمحت في سلسلة اسمها سلسلة الشباب مشكلات وحلول اسمها ايه يا إخواني سلسلة الشباب مشكلات وحلول السلسلة دي تقريبا 29 لقاء كل المشكلات الحياتية اللي بيتعرض لها شاب من تالتة اعدادي لسنة 30 سنة تعرضت لها بشكل عملي فكان اهم حاجة عندي وأنا بتعرض للمشكلة الجانب العملي في الحل آخر تلت ساعة روشتة تكتبها فهتلاقي محاضرة اسمها قبل أن تنفذ الصلاحية علشان الناس التعبانة يعني واخد بالك آه في محاضرة تانية اسمها الحب عذاب واخد بالك محاضرة تالتة اسمها الجريمة الكبرى محاضرة رابعة اسمها الوهم القاتل وهكذا اه حضرتك تدخل على موقع الطريق الى الله way to Allah هتدخل وهتجيب صفحة علي قاسم او هتدخل على جروب علي قاسم على الفيسبوك وتنزلها وصلت يا اخواني نزل بقى كل واحد يشوف بلوته ايه بالظبط ويشوف العلاج ايه بقى كده وصلت سؤال من شخص اخشى ان يتحول كره بعض المسلمين أخشى أن يتحول كره بعض المسلمين والليبراليين إلى الإسلاميين لسيما الشيوخ أن يكون كرها للإسلام هرد أنتم مقتنعين أنه لا يجوز أن تصرف الصلاة لغير الله ولا لا صح ينفع أصلي غير ربنا أصوم لغير ربنا أذكر لغير ربنا أحج لغير ربنا ينفع طب ينفع يحكم في البلاد والعباد غير الله ما اعرفش رايكم ايه ينفع طب اللي موافق على كلامي ده يرفع ايده في ناس مش موافقة في ناس مش موافقة ارفع ايدك يا اخي بالذوق ماشي جميل قوي واحنا اتفقنا ان الله تعالى قال الا له الخلق والايه والامر تبارك الله رب العالمين ما انا عايز ارد اهو طب انا أ- أ- ارد على حضرتك بعد اذن انا الدكتور حبيبته بصراحه حسيت ان احنا مع بعض يعني كده على ايه اهلا يا دكتور اهلا وسهلا اه يا دكتور اهلا دماغنا يا دكتور انتوا معايا يا جماعه صليتوا على سيدنا رسول الله طيب لو واحد بقى مسلم قال انا مؤمن انه لا ينبغي ان يحكم هذا الزمان ولا المكان الا الله صح يسمي نفسه ليبرالي يسمي نفسه مهلبيه هو مسلم صح ولا لا إنما لما يقول آمنت بالله ربا ولم أؤمن به مشرعا نقول له تعالى كلامك ده انت فيه على خطر عظيم صح ونبدأ نبين له ونزيل الشبهات لأن واحد يقول لك يا عم أنا مش ضد حكم الإسلام أمال أنت ضد مين أنا ضد الجماعة الشيوخ اللي كل دقن ودقن يا أخويا يقف عليها الصقر دول مين قال لك الجماعة السنية اللي بيسموهم السلفية مثلا ماذا تعرف عن السلفيين خد عندك بيقطعوا الودان وبيهدوا الأضرحة ومتشددين الواحد منهم لو ضحك وشه شقق واخد بالك انت ازاي ودقنه لغاية سرته وجلبته لغاية سرته بس هم دول السلفيين هم دول تخيل انت تعرف ده بقى شبه كفار قريش. عارف ابو جهل اللي كان بيجي بتاع زمان هو كده هو صوره لك كده يا ابني ابوك اللي مات بالنسبه لك ايه سلف وجدك بالنسبه لوالدك اللي مات سلف وجد جدك بالنسبه لجدك س- وجدين جدك بالنسبه لجد جدك س- والشافعي بالنسبه لجد جدك وابو حنيفه بالنسبه لهم سل... والحسن البصري بالنسبة لهم وسيدنا أبو بكر بالنسبة لهم طب وسيدنا النبي خير سلف قال الله وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف قال رسول الله لفاطمة وأنا لك خير سلف وصلت يبقى كل إنسان التزم بالكتاب والتزم بالسنة ولم يحدث في دين الله ما ليس منه ما ابتدعش ما قالش والله ما فيش حاجة اسمها ان ربنا يحكم انا ض- الدين علاقة بين العبد وربه وسيبك من الدين واركن الدين والكلام ده لا يبقى الراجل ده مسلم سني ولا لا امال مين يا عم اللي قسم البلد اللي قسم البلد كان المعتزلة زمان لما طلعت فتنة خلق القرآن فكان بقى الناس على دين ملوكهم وانت عندك قاعدة بيقول لك ايه دارهم ما دمت في دارهم وحيهم ما دمت في حيهم واضحك للقرد في دولته مش بيقولوا كده سؤال سؤال واضح هل فتنة المأمون لما قال بخلق القرآن وتبعه أناس الناس دول كانوا كتير صح زي دلوقتي كله بيتبع جريدة الحروق واليوم السائع والقهر اليوم كده وال OTV وال ON TV وكل اللي له نبي صلى عليه شو ما بيقولوا كده ايه المسخره دي تيجي تبص على واحد ليه بيتكلم معاك بهذه الصوره لا يا اخي غلط فيبدا يعمل لك شبهات ده اللي حصل ايام المعتزله ففي ناس تبعت الامام احمد بن حنبل الامام احمد بن حنبل سمي اماما لاهل الايه السنه فكل مسلم معتقد أن الله هو الخالق ومعتقد أن القرآن كلام الله غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود تكلم الله به حقيقة بحرف وصوت مش دي عقيدتنا يبقى خلاص مسلم سني وكل واحد كان بيقول القرآن مخلوق يبقى تبع مين المعتزل وده اللي النبي قال افترقت اليهود على 71 مل وس... وافترقت النصارى على 72 مل وستفترق أمتي على 73 كلها في النار إلا واحدة أنا وما عليه اليوم وأصحابي بس انتهت القصة ماشي يا إخواني يبقى الطريق واضح عندي 72 باب كلهم مدهونين وعندي باب واضح أبيض أمشي مين ما تدخلش بقى وعش ألف طيب حاجة تانية عايز اوصلها لك تعرف ايه كمان يقول لك انا يا عم ضد الاخوان ضد مين الاخوان تعرف ايه عن الاخوان انا انا اتكلمت عن السلفيين تعرف ايه عن الاخوان يقول لك شوف بقى الاخوان دول ايوه تقعد بقى تسمع بقى تعرف ايه عن الاخوان الاخوان دول ايوه خلص المهم تعرف ايه عنهم بيركبوا الدين عشان يوصلوا للحكم دي تقريبا الفكرة الشائعة 70% من الشعب صح تيجي تتكلم معاه تلاقيه ما يعرفش حاجة مين اللي نشر الفكرة دي يا إخواني اللي نشر الفكرة دي أجهزة المخابرات من أيام الملك فاروق ماشي لغاية حسني الحاج حسني من أيام الملك فاروق لغاية حسني كانت أهم حاجة بالنسبة للأسرة إن ابنها ما ينتميش لمين للإخوان الراجل يشوف ابنه بيشرب وبتاع فيقول له يا ابن ربنا يهديك فيلاقي الواد ربنا هداه وبدأ يصلي ويصوم وبتاع مش عارف ايه يقول لا مش مش قوي كده يعني انا ما قلتلكش هدايه كده يعني ما تبحبحهاش واخد بالك يا عم في ايه يا عم ده بيصلي وفي ايه لو بيصلي الفجر في الجامع وتلاقي واحد بقى مثلا ايه جه يصلي معاه الفجر بس فقعدنا مع بعض بعد الفجر فتلاقي 50 تليفون انت فين دلوقتي انا بصلي بس قاعد مع قاعد مع مين يا جماعه اقعد مع مين يعني ده راجل طيب والله يا دي الخيب قاعد مع راجل طيب لا اله الا الله يا ابني شوف يا ابني انا اوصيك بتقوى الله والبعد عن الاشكال دي وهي دي كانت الفكره ويمكن استاذنا عارف ان كان ممنوع ان يتعين اه ممنوع ان يتعين الاخوان ممنوع مش عارف ايه صح يا اخوانا لا كانت الناس بتشوف ان الاخواني دول كانهم ناس تانية للاسف الشديد بعد احداث 25 يناير احنا اكتشفنا ان في حاجات كتير جدا كنا فيها مغفلين وكانت بتدرس لنا غلط صح وللاسف الشديد نظرا لتطرف الاعلام الفكري بدل ما يخليك تعمل مراجعات فكريه عن اخوانك اللي انت منهم وهم منك وهم قرايبك وهم اصحابك وهم جيرانك حسسك ان الناس دي ملة تانية وان الناس دي بقى ايه عندها مخططات والناس دي هتعمل بلاوي ايه يا عم في ايه انت راجل دكتور او راجل طالب جامعي المفروض ان يكون حكمك حيادي طب عشان يبقى حكم حيادي على اي حد اعمل ايه انا قبل ما اعرف الليبرالية عملت ايه قريت لكتاب الليبرالية المؤسسين جان جاك روسو وبعض من أسس هذا الفكر عشان أتعرف يعني إيه ليبرالية سياسية يعني إيه ليبرالية اجتماعية يعني إيه ليبرالية اقتصادية صح عشان أقف على حقيقة موقف الليبرالية عشان لما يجي لي واحد يقول لي أنا ليبرالي والكلام ده مش صح أقول له خلاص مش الكلام ده مش صح كفرت بكلام المؤسس لهذا الفكر صح ولا لا هي دي يا إخواني النهاردة قبل ما احكم على الاخوان انت قريت لهم لا انت قريت عنهم ده غلط اقرا لهم واسمع عنهم وبعد كده اقرا عنهم واسمع عنهم صح ولا لا دي نصيحتي عامة لأي فكر ما هي دي إشكالية تانية ألا وهي إن إحنا بنحب السندوتشات ثقافة السندوتش عايز إيه؟ آه أنا مثلا عايز أعرف إيه فلان قال إيه كلمة مجتزأة من سياقها وسباقها والحقها واحد مغرض راح حاططها مثلا على التويتر ولا على الفيس مقطعها شفت بيقول ايه طب يا عم تشوف قال ايه قبلها وشوف قال ايه بعدها وشوف السياق بتاع الكلام ايه وصلت يا اخواني حاجة اخيرة انا طولت عليكم هختم اهو عايز اقول في فرق كبير بين الاسلام والمسلمين لو حكمت على الاسلام من المسلمين هكفر ولا لا ده انا لسه قايل لك الراجل كان في فرنسا شاف الاسلام جه مصر قال لهم حد الله بيني وبينهم صح ولا لا يا اخوانا يا مسلمين انت ممكن بتكون بتصد عن سبيل الله انتوا عارفين الاقليات النصرانيه في مصر خايفه ليه لان احنا ما طمناهمش ما قلنا لهمش ان اسلامنا بيديكوا حقوق اكتر من القانون الدليل على كده اول ما حصلت اول احداث 25 يناير في كنيسة في مصر اتمست كنيسة واحدة حد مس واحد مسيحي والجواب لا لان انا النصراني محمي بالاسلام اكتر من حمايته بالقانون الم يقل الله لا اكراه في الدين ألم يقل الله لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين صح ألم يقل رسول الإنسانية محمد من آذى ذميا فقد آذاني ياه انت عايز أكتر من كده إيه عايز أكتر من كده إيه صح يا إخوان ولا لأ ده الإسلام طب ماذا ماذا لو لم يوفق علي تحت قبة البرلمان أقول الإسلام ما ينفعش ولا علي اللي ما ينفعش خلي بالكم يا أخواننا من الكلام ده سؤال علي اللي ما ينفعش ولا الإسلام اللي ما ينفعش أيا كان الحزب حزب النور حزب الحرية والعدالة حزب البناء والتنمية حزب شوشو أنا مسلم وبقول بتحكيم الشريعة وعايز اقول ان تصبغ حياتي يا راجل ده انت يا راجل اسألك سؤال ماذا لو كان لك اخ وطلع على طريق وواحد راح طالع مثبته وراح واخده وسرقه واخد عربيته وراح واخد مراته انتهك عرضها انت تحب انه يطبق عليه ايه قانون جائر ولا تحب يطبق عليه الاسلام انا عايز اعرف انت بقى لو تعرضت لحاجة زي دي لو اختك اغتصبت هتحب يطبق عليه ايه القانون العادل ايه مش قانون ربنا الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير صح ولا لا انت عارف احنا لو طبقنا الاسلام هنرتاح هنرتاح في كل حاجه اقتصاديا وسياسيا يا راجل ده امريكا اللي علمت الدنيا العلمانيه قالت لما بصت في النكسه الاقتصاديه سنه 2008 قالت ان احنا السبب الرئيسي عندنا ان احنا النسبه عندنا لا تساوي صفر فعرفوا ان ده من اسس الاقتصاد الاسلامي فراحوا جايبين خبراء الاقتصاد الاسلامي عشان يطبقوا راح الجماعه اللي عندنا في مصر هنا قالوا اصل هم ما كانوش واخدين ضمانات كافيه يا خيبان يا يا تلميذ خيبان الدكتور بتاعك بيقول لك انت كنت ماشي غلط وعد المسار احنا عندنا يقول لك لا لا لا لا, لا. لازم ان احنا ايه نمشي نمشي ايه يا خيبان لا صلاح للدنيا الا بالدين صح يطلع لك واحد يقول لك انا مش ضد الاسلام والله بس اي اسلام تريدون بقى اسلام الاخوان ولا اسلام السلفيين ولا الاسلام الشعبي ولا الاسلام التوافقي ولا الاسلام المهلبية يا عم اسلامنا كتاب الله وسنة رسول الله وما أجمع عليه المسلمون انت ليه بتعمل كده ليه عايز تنفر الناس من فكرة الإسلام ليه بتضحك عليهم ليه عايز الناس تكفر بفكرة الإسلام لا والله لولا الحرب الإعلامية اللي اتعملت والله لقال مية في المية نعم للإسلام والإسلاميين صح ولا لا إخوانا عايزين يبقى عندنا رحمة وعايز أقول كلمة ما هدم في سنين لا يمكن بناؤه في أيام صح ولا لأ ما هدم في سنين لا يمكن بناؤه في ايام ما تنتظرش ان يعني واحد يقول لك ايه واحد عمل على الفيسبوك آه، جاب صوره كده لرغيف العيش جاب فطيره وقال رغيف العيش ما بقاش في عهد السلفيين والاخوان كده هنطلع نعمل مظاهرات في التحرير يا عم ما هدم في سنين لا يمكن بناؤه في ايام يا عم ده هم عندهم بلاوي ما تلم يا عم ده لو هم بس عملوا لك حفظ نسبي للامن في البلد حفظوا لك حدودك واخد بالك حاولوا حاولوا حاولوا خلي بالك من كلمة حاولوا دي انه يعملوا شيء من الرفاهية شيء ثبات اسعار يبقى كتر خيرهم صح ولا لا يا اخوانا ولو جه الليبراليين في هذا الوقت مش هيعرفوا يعملوا حاجة ولو جه الشيوعيين انا بس عايز اوصل المفهوم ده عشان ما نحكمش على الفكرة الاسلامية لمجرد خطأ فرد او فردين او مجموعة او حزب ده من الظلم وهم دول اللي هم عايزين يوفروا تعرف قبل كده كان الحاج فتحي سرور بيقعد والرجالة كلها شربة لما, لما, لما معمية الراجل يط... الموافق على تأجيل الجلسة لغاية يوم القيامة العصر يتفضل برفع يد موافقة ولا كانوا بيناقشوا حاجة ولا كان في حراك ولا بتاع صح ولا لا انا بسأل حصل حراك وبدأت الناس دلوقتي تقف وتتكلم وممكن يزعقوا لبعض ده شيء طبيعي جدا اختلاف الرؤى وصلت ولا لسه دي ظاهرة صحية مش ظاهرة مرضية زي ما الناس بس احنا الناس عندنا في البيوت اسكتوا ده بيتشكلوا يا ستي ما بيتشكلش يا ام محمد يا ام محمد ما بيتشكلوش والله ده الموضوع ما فيه انه اختلاف في الرؤى واحنا شعب صوته عالي ده اللي انا عايز اوصل له وعايز اقولها بكل صراحة عشان يبقى فيه وضوح كده حتى هذه اللحظة حتى هذه اللحظة في قوة ضغطة بقوتها على هذا المجلس عشان تفشله علشان تسقط الفكرة الإسلامية في العقل الجمعي علشان بعد كده لما تيجي تقول الإسلاميين يقول لك ما خلاص بقى ما احنا اختبرناكم بسأل سؤال هنا في مدينة المنصورة حد كان بيكره حد حدش كان بيكره حد يقول لك اصل انتوا كنتوا بتشتغلوا على عاطفة الناس وعلى الجهلة والله ما المهندسين والدكاترة والاطباء والموظفين والناس الراقية والناس الشعبية اللي دخلت ادت للاسلاميين دول دول كلهم بسطاء ما بيفهموش حاجة اخوانا لو سمحتم عايزين يبقى في رحمة في الحكم صح ولا لا زي يبقى في رحمة في الحكم اتفضل يا اخي علق لا بس علق على حاجة واحدة طب عشان خاطرا خد البتاع هو انت في كل واحد عايز يعلق ليه خد البتاع دي ده له عشان يعلق على حاجة واحدة رشوة رشوة الشعب المصري كله بيمشي كده الا من رحم ربي قول يا حبيبي قول. سمعته سمعته لا انا سمعته ما انا بقول لحضرتك بعد اذنك انت خلي ال- الميكروفون رايح جاي انا سمعته وكلامه مرجوح واشكالية الرجل انه يأتي بالشواذ من المسائل وهذه الاشكالية اشكالية خطيرة يا اخي حدثوا الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله قال رسولنا لعلي ما أنت محدث الناس حديثا لا تبلغه عقورهم إلا كان لبعضهم فتنة تفضل جزاك الله خيرا ماشي طب نسيبه بس بعد إذنك يعني تفضل يا أخي نعم نعم أزمة الدعوة السلفية كلها إن النهاردة أنا بكون شاب آه، بزعق وبشتم وي وتلاقي مم.
ما بين ليل وليل يوم وليلة بقيت متدين وي وي وال- والإخوة بياخدوني أدرس علم شرعي كذا العلم الشرعي أو الدورة العلمية ال- الدعوة السلفية كاملة آه، خالية من الجزء الخوف ودي بتكون الأزمة إن أنا بكون النهاردة قصدك الجانب اللي هو الجانب التربوي التربوي ماشي أنا بكون النهاردة بشتم وهزق و- وأنا وصلت مش وصلت وصلت بس أنا بقيت متدين برضه هفضل بشتم وهزق ولابس وصل ارد بقى هنا لا سيبني سيبني بس ارد ارد تو في ايه ايه يا دكتور اللي بيحصل فيا ده الله العظيم يا دكاتره يبقى قابلوني لو جيت لكم تاني صليتوا على النبي انا طبعا سعيد جدا يعني انا حاسس ان اللقاء كده فيه ثمره لا ارد على دي الازمه في امتنا ازمه تربيه الانسان ابن بيئته خلينا نتكلم بصراحة دكتور جامعي ملاش انت ما ما تحصرهاش بقى في سلفية وفي اخوان وفي وفي تيار اسلام لا انا طالب تفوقت وبقيت كادر في اعضاء التدريس ماشي يا اخواني وانا ابن خالتي بيشرب وابن عمتي مصاحب وابن اخويا بيتفرج على افلام نص كم بالليل و- واخويا آه، بيشتم امي وابويا بيضربها انا ب- انا بتكلم على البيئه دي تخيل انا بقى لما هقف عايزك تتخيل معايا هقف والميكروفون في ايدي فواحد نرفزني سيسمع ما لذ وايه وطأ وهيسمع من المناء خيار كما يقال صح زي ما حضرتك بتقول طب الاشكاليه دي حلها ايه حلها ان لابد من اعاده الاخلاق للامه صح النهاردة انت بتشتكي مثلا انا اعطيك مثال تمشي في الشارع تم شغل الرأي العام في العصور الماضية بالجنس والمخدرات بكل صراحة صح ولا لا تمشي تلاقي الاوامر دلوقتي لبوليس الاداب واحد قاعد مع واحدة بيذكرها بالله واخد بالك انت ازاي استغاثت نعم استغاثت ليه هو احنا مش رجاله قال لك ده كان زمان عيب انت لابد ان تكون متمدنا انت راجل جامعي راجل ايه هو الراجل الجامعي معناه انه راجل بلصي معناه انه يمرر الزنا هو ده اسمه زنا اه والله اسمه زنا في الاسلام يخ... زنا اه بس الاتفاقية المشؤومة اللي حصلت في نهاية السبعينيات وتم التط- التوقيع عليها سنة 96 اتفاقية مؤتمر السكان وقف التمييز ضد المرأة فيها هذا البند ما دام ما استغاثتش والله فهل معنى كده ان دي مش أزمة أمة دي أزمة أمة يبقى دي أزمة ايه أمة الإنسان ابن بئر طيب أنا التزمت عندي جوانب سلبية يجب عليك أن تذهب إلى مؤدب فهناك فارق بين المعلم والمؤدب المعلم هيعمل اللي هو بيقوله لك هيقول لك انت عندك خلل عقدي فانا هصحح لك عقدت وعندك خلل تعبدي فانا هعرفك ازاي تصلي وازاي تصوم وازاي تزكي وازاي تحج والكلام ده وعندك خلل في السيره انت ما تعرفش حاجه عن النبي يعني انا بقول له واحد تعرف إيه عن النبي قال لي محمد نبينا امه امينه وابوه عبد الله متى ما راه تخيل واحد شبه الباب في الجامعه مش عارف حاجه عن النبي دي حقيقه ما يعرفش حاجه عن النبي ويعني انا مش عايز اتكلم واقول ان انا ممكن دلوقتي لو سالت بعض الناس في حاجات في السيره زيها كده زي الف باء الاسلام مش هيعرف حاجه صح ولا لا دي حقيقه وده اللي انا عايز اقوله الحاجه الرابعه الالتزام كل لا يتجزا يا اخي يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه لما بقابل شيخي وابوس ايده ده من الدين لما بشوف والدتي وانزل اقبلها مصالحها ده من الدين وسط يا اخي اخ عنده ازدواج في المعايير نقوم نعمل له ضبط للنفسية عن طريق مؤدب وبعدين في عندنا اشكالية كجيل لما باجي اشد عليك بتورم وبتزعل صح يا ما عملنا الكلام ده وبيزعلوا مننا و مش كده برضه طب نحل المشكلة دي ازاي نقول لك وسع صدرك لمن ينصح لك لله صح لأنه عايز لك الخير ودي أنا بنقلها الآن على الهواء مباشرة لكل مسلم التعليق الثالث والأخير طب عشان خاطر أنا معلش خش في الثالث عشان خاطر في ديكتاتورية يا ابني مم.
ده لهم مضروحه ليه لسبب واحد لان عندنا مفيش عدل علشان نطبق صح انما خلفت المجتمع تطبقه فانهم اذا اضطروا بس انا عايز اقول لك حته بس في نقطه الحدود بس وبعدين اسيبك تكمل الحدود في الاسلام تطبق بقواعد شرعيه يعني النهارده مش معقوله ناس مش لاقيه تاكل وهاجي اطبق عليها حدود لا اغنيها بما يكفل للانسان انه يبقى انسان وبعد كده اقول له تعالى حاسبك صح كده وصلت يا اخي الفضل ما اقدرش اقول ما اقدرش اقول النهارده ما اقدرش أ- أ- أ- ما ايوه وعايز اقول يا دكتور ايه الزنا قصة الزنا انت النهاردة عايز تقول لي ان انا اطبق الحدود الشرعية والبنات ماشية كده ينفع يعني انا بسألك انا هقوم جايبك رابط ايدك الاتنين وعصب عينيك في الجامعة ما اقدرش اعمل انما انا ممكن اعمل ان اخلي ثلاث ايام للبنات وثلاث ايام للصبيان دي فيها مشكلة انا بسأل دي فيها مشكلة فيها مشكلة طب فيها مشكلة ازاي يا عم ده جامعة يا حاج واخد بال حضرتك انا بدي مثال هنحاول نشوف حل في حلول البنات زي ما الاخ الفاضل قال لازم يبقى في يونيفورم في زي الزي ده يبقى زي محترم لا يتضيق ولا يتعمل معايا يا اخوانا طب واحد انا في واحد طلع لي في كليه من الكليات كنت بتكلم يعني ايه عن وضع الم... قال لي شوف انا مع الاسلام قلبا وقلبا الا في حته واحده ايه بس يا اخي قال لي ايه حته واحده هتعملوا ايه في المرأة هتعملوا ايه في المرأة دي بحس ان احنا هنولع في النسوان في ايه يا عم يا عم دي اختي في ايه انت بتتكلم في ايه اصل حاجات بتجنن الانسان هعمل ايه في امي هعمل فيها ايه هبوس رجليها وايديها هعمل فيها ايه يعني انتوا بينكم بنت خالتي عندكم طالبة هنا ممكن تقول لكم انا بتعامل مع والدتي ازاي امي دي دي بالنسبة لي ضيع عينيا الاتنين ده الإسلام والإسلام قال لي إن أقول لها يا أمي لما أشوفك بتعملي حاجة غلط بت- بتناقض الإسلام أقول لها عشان أنا خايف عليها عشان أدخلها الجنة ده لا يجوز ده حرام صح لغاية لما والدتي انتقبت معايا ووالدتي ختمت القرآن حفظا بفضل الله تبارك وتعالى بعدما تجاوزت الأربعين سنة ختمت القرآن حفظا وهي الآن تستطيع أن تعطي إجازات لإخواتي إيه يا إخواني أدي المرأة في الإسلام إنما احنا عندنا سعمر أديب وسواء الإبراشي هتعملوا إيه في المرأة هتلبسوها هتعملوا إيه في الخمرة محسسني إن البلد كلها ماشية المشروب الرسمي بالنسبة لنا الإيه الخمرة وكل البنات ماشية هنا بالإيه اه لا ده والله العظيم حضرتك يا دكتور اتخنقت اتخنقت هتعملوا ايه في المياه هنفرضه على البنات هتعملوا ايه في الخمر هنوزعها صدقة جارية يا عم ده اسئلة تخنق يا اخي كان نسي يقول لي هتعمل ايه هتعمل ايه اقتصاديا يعني برنامجك الاقتصادي ايه انما انا جايبك عشان تعمل ايه في الخمرة وهتعمل ايه في حسبي الله ونعم طب انا بقى عايز البس البنات توافق ولا ما توافقش والله يا اخوان انا عايز البس البنات بما يكفل للبنت دي ان ما حدش يتحرش بيها وما حدش يكلمها ولا حد يقول لها كلمه دي حاجه وحشه طب ازاي عن طريق الدعوه انا لما افتح مجال النهارده للعمل الدعوي واخلي الطلبه تلتقي بيا لما تيجي تقول لهم علي جاي تاني هيجوا خلاص كده ويبدا يسمع ويطرح ويتكلم ويناقش وانا رد مش دي الدعوه الى الله ادعو الى سبيل ربك بالايه حكمة والموعظة الحسنة دخلنا وخطبنا في نادي جزيرة الورد في النادي وخطبت العيد وأول ما جيت خطبت العيد قالوا لي يا مولانا عيد مين اللي انت رايح تصلي فيه هناك العيد هناك غير العيد عندنا في المنصور قلت لهم طب أنا ربنا يوفقني ويعيني ويسددني وسألت الله أن يستخرج مني ما يرضيه عني وانطلقت حضر آلاف مؤلفة بفضل الله في صلاة العيد بفضل الله وأنا أبشركم إن دخولنا في مثل هذه الأماكن كان فتحا للإسلام كان فتحا إخواننا الدعوة مش كده الدعوة عايزة صبر وأمر أهلك بالصلاة واصطبر واصطبر عليها في محاضرة في إن شاء الله في درس اسمه كيف تكون داعية ناجحا درس اسمه إيه كيف تكون داعية ناجحا دي سلسلة بدأتها يوم الحد بعد صلاة العصر من كل اسبوع في مسجد صالح العسوي بحي الجامعة ازاي ان احنا ننجح دعويا في دعوة شباب الجامعات يا ريت اخواني واخواتي يشرفونا ان شاء الله التعليق يا اخي اتفضل يا اخي هعمل انا اتخنقت هي المقاولة بصراحة كانت ساعة الله العظيم لا اكلك النهاردة لا تاكلني كباب لا افضحك مهم قول يا صديقي زيزو صديقي يا سيدي وانت يعني شفت الحدود اتطبقت قوي يا خي هو انت عارف تطبق حاجة يا صديقي انا عايز اقول لك بس يا كده وصلت انا فاهم الفكرة انا عايز اقول لك يا صديقي يا وصل طبعا جزاك الله خيرا تعليقاتك جميلة بس انا عايز اقول لاخويا الكريم حاجة جميلة عايز اقول لكم يا اخواني تطبيق الشريعة مش هيجي كده تقول عائشة رضي الله عنها كان أول ما نزل على رسول الله آيات المفصل آيات المفصل دي من سورة قاف لسورة الناس دي بتتكلم عن الجنة عن النار عن الأخلاق إلى غير ذلك قالت ولو كان أول ما نزل من القرآن لا تزنوا لا تشربوا الخمر لقلنا لا ندع ذلك أبدا لقلنا إيه يا عم بالراحة ما هدم في سنين لا يمكن بناؤه في إيه في أيام صح ولا لا وبعدين التغيير أنا أعرف ناس زملائنا واصدقائي قالوا اه احنا ممكن يكون مش عاجبنا او شيء صعب علي بس انا عايز ان يتفرض علي عشان التزم عشان التزم النهارده كام شاب في مصر نفسه انه يتوب من اطلاق البصر الحرام وما ينتج عن اطلاق البصر من الحرام ها كام واحد اظن امه النبي من اولها لاخرها نفسها كام بنت في حياتها نفسها ان الولد ان الولد ده يشتغل علشان يتجوز صح يا جماعه ولا لا علشان يبقى البيت كده مبني على أسس سليمة صح يا إخواني ولا لا هو ده الإسلام يا جماعة هو ده الإيه الإسلام أيوة يا شيخنا قول سؤالك اللي انت شايفه انت رح تقال ده قلت ان هم ما راحوش يتقفوا عشان دخلوا السجن الجيل عشان بيفهموا ده بس انا عارف الكلام ده النسبه الثانيه اللي راح تدخل في الجامعه 25 اللي تاخد فيها الاسلاميين الناس ما تاخدش عشان تديها الناس كانت بتاخد عشان ما يعرفش يفهم مش خاطر هي شايفه خلاص هتكمل في السن ده هي شايفه ان معيار الكفاءه ده كان ما كانش موجود عند بعض المسلمين فهي تاخد الناس تاني مش هي تاخد الناس تاني جزاك الله خيرا دي نقطه رقم واحد النقطه رقم اثنين طب نسمع اخونا يا اخواني بعد اذنكم عشان عشان بس نسمع التعليقات الموجوده النهارده النقطه رقم اثنين في بعض في هي النقطه دي بتاعت مع بعض في بعض المنظر فبتاخر في البحث او الحراره ده بتاخر في البحث فرفضت انظر الكلام ده مع واحد والله النقد كان بدون اي تجريح وبدون اي حاجه فاللي حصل انا انا اؤيدك ان لو واحد طلع لو واحد طلع مثلا وقال انا مش عايز ادرس اللغه الانجليزيه مثلا مثلا انا ضد هذا المذهب بس انا عايز اقول لك ان اسيء احيانا فهم هذا الرجل والرجل لا يقصد هذا لان احنا كلمناه ايه الحكايه الحكايه وما فيها ان هو بيقول ان الشباب بتاعنا بقى شباب غربي ما بتيجي تكلمه في اي حاجه بالعربي بيقول لك كلمنا عربي صح يا اخوانا انتوا هتعرفوا انا في قسم اللغه العربيه ما كنت بعرف اتكلم فكنت بتكلم بلغه عربيه فصحى فواحد يقول لي ايه كلمني عربي تخيل في اللغه العربيه يقول لي كلمني ايه عربي فهو عايز يقول ان اللغه العربيه الام هنا ايه العربي ولا الانجليزي فانا عايز اعلي مع- معلش بس آه، زي ما انا سمحت لك تسمح لي بعدين عايز اقول ان ان ان هو عايز يقول اعلي من قيمه اللغه بتاعتي واتعلم كل لغات الارض بس تبقى اللغه الام رقم واحد ايه اللغه العربيه وصلت ولا لسه يعني فانا بس عايز اقول انما لو واحد اخطا انا لسه قايل لو واحد اخطا يحسب على الاسلام ولا يحسب على شخصه ايوه بقى دي النقطه الثانيه لما جيت في حصل اخطاء كتير ففي نقطه النقطه الخطا الاخطاء ده كان اللي قدامي ده الواحد بكلمه فكان متفق معاه الخطا فأنا بتكلم ده كنت معترض.
أيوه.
فكان متفق معاه الخطا تمام فقال لي ايه بقى انت بقول لك اخطا فبيقول لي اه انت من ساعه ما مشيت معاهم انت بقيت كده بقول له مين دول قال لي من ساعه ما مشيت دول بتوع الجبهه وانت لسانك ما عادش واحد قلت له انا قلت عليه لفظ قليل الادب ولا حاجه جبهة مين؟
لا بس انت الجبهه كانت مين؟ فقال لي لا انت ما قلتش عليه لفظ قليل الادب قلت له طب ده شتمته ده جبت السيف عنده يا اخواني مش عايزين أه لا مش عايزين نبقى كده انا عايزين آه، انا عايز اقول ان التعصب مذموم في كتاب الله ومذموم في سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نتعصب الا للحق لا نتعصب الا لايه للحق وعندنا قاعده بتقول قاعدتنا بتقول يا اخواني آه، اقبل الحق ولو على لسان الشيطان ورد الباطل ولو على لسان شيخ الاسلام اقبل الحق ولو على لسان ايه الشيطان ورد الباطل ولو على لسان شيخ الإسلام وصلت اللسان أريد أن أتعلم علوم الدين ولكن هذا يشغلني عن مذاكرتي ولا أستطيع التوفيق بينهم لا ما هو ده غلط احنا عايزين نقول ان الدين والدنيا حاجة واحدة وانت دلوقتي ط- طالب في كلية طب أسنان انت المفروض دلوقتي في فرض كفاية عليك لازم تقوم بيه لأنه هو تحول في حقك إلى فرض العين ألا وهو إيه دراسة الطب وصلت يا إخواني فدي نقطة مهمة جدا نقطة مهمة إيه جدا لازم أتقن دراستي ولا أغفل عن تعلم ديني وصلت وإحنا عاملين مسابقة جميلة كده يا ريت كل إخواني في كلية طب أسنان إن شاء الله يدخلوا في اسمها مسابقة تصحيح المفاهيم الجايزة الأولى فيها عمرة الجايزة الأولى فيها عمرة ماشي وبقية الجوائز حلوة جدا ما شاء الله ممكن نجوزك يعني ال- المطلوب تلخيص كتابين الكتاب الأول اسمه ماذا يريد الله منك يا ريت نكتب اسماء الكتابين دول يا ريت كل أخ وأخت يدخلوا في المسابقة دي حتى من باب إنه يعرف دينه الكتاب اسمه إيه ماذا يريد الله منك مراد الله مني في عبادتي إيه مراد مراد الله مني في عقيدتي ايه مراد الله مني في سلوكي واخلاقياتي ايه مراد الله مني في دعوتي ايه ماشي يا جماعه طيب رقم اتنين كتاب اسمه الجديه في الالتزام الكتاب الاول تربوي الكتاب الثاني تربوي هيقوم على فكره التربيه اللي اخونا بيقول عليها والكتاب الاول هيصحح المفاهيم الغلط اللي في دماغي وصلت يا اخواني وصلت يا جماعه إيه، حضرتك ذكرت ان الدين افيون الشعوب واعترضت على الكلام ده بس انا شايف ان الكلام ده صح لان الدين بيتطبق بشكل انتقائي الغلط في الدين ولا في اللي بيطبقه الغلط في الاسلام ولا في المسلمين وصلت انا خلاص اه كلية كيف نحدد الأجور التي نتقاضاها على العمل على أسس إسلامية أنتوا بتاخدوا هنا مكافأة على الشغل بتدفعوا كمان طيب يا جماعة ربنا يحفظنا وإياكم إن شاء الله ده إيه الخلق الجميل ده آه. طب يا جماعة ما أنا عارف أنا حاسس الفقر بين عينيكم يا إخواني والبأس والحاجات دي طيب يا إخواني شوفوا يا إخواني صليتوا على النبي آه، من لا يرحم الناس لا يرحمه الله النبي عليه الصلاة والسلام قال كده من لا يرحم الناس لا يرحمه إيه لا يرحم الله ارحم أهل الأرض واحد جاي لي يا أخي ومش لاقي ياكل بيقول لك يا أخي أنا تعبان هتقول له لا تدفع الأول لا تروح تموت زي ما بيحصل في المستشفيات الخاصة ده يرضي الله فمن لا يرحم الناس لا يرحمه الله الإنسان الغني يدفع مش مشاكل أنا أعرف إن في أطقم بتوصل ل 10000 جنيه عادي طب إنسان مش لاقي يساعد وصلت ولا لسه يا إخواني ده الإسلام ده الإيه الإسلام خد حقك بس لو سمحت الفقراء لهم حظ في صحتك ولهم حظ في مالك صح يا اخواني صح اتفضل يا اخي زيزو يعني مثلا دلوقتي آه، احنا في الافلام بيبقى في كذا طريقه علاج مش لازم يعني ممكن اختار دي او دي او دي بس طبعا كل ما ب... ب... ب... بنزل بالمستوى بيأثر على حاجات تانية فانا امتى يعني مثلا واحد آه، مش معايا فانا اقول له مثلا لا انا هعمل لك دي تاني واحده في الاختيار وتاني واحده دي آه، دي هتأثر عليك بعد مثلا تبين له ايه المشكله انت تبين له اتفضل يا دكتور هو هيجي حد ده ما حدش بيقول كده في حد ممكن يبقى اسمه خالص، وحد حاسس كويس مثلا اه هو هتبان ده مش خالص اللي انت حاسس ان هو ما- هيعمله العلاج الصح هو ده اللي يقصده وده صداقتك الجاده وده صح.
انت هتعمله في العياده.
جزاك الله خير يعني انت لو 10 حالات واحده منهم او اثنين ما حسبتش خالص انت كسبان جزاكم الله خير حكم الاغاني الاسلاميه على الموسيقى مش حاجه اسمها في الاسلام اغاني فيها موسيقى لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكونن في امتي اقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف قال الامام ابن حزم اللي هم بيستدلوا بانه اباح الغناء قال ابن حزم واجمعوا على حرمه سماع الاغاني بالمعازف طب الأغاني بقى لو واحد مثلا جاب أنشودة لمشاهير رشد أنشودة لطيفة دي فيها حاجة حرام لا طب لو سمحت أنا بسمع بحبك يا حمار وحطها على الموبايل أول ما بتضرب بسمع بحبك يا حمار والحنطور يتحنطر وحاطة أغنية بالأجنبي عشان يعني أترسم كده أقول إن أنا إيه يعني الواد الفت نقول له حضرتك وقعت في مشكلتين واحد ان انت عملت الحرام اتنين جهرت بيه واحد وقعت في ايه في الحرام اتنين جهرت ايه بيه لقول الرسول عليه الصلاة والسلام كل امتي يدخلون الجنة الا المجاهرون وان من المجاهرة ان يعمل العبد العمل بالليل يبيت وقد ستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه
كنت شرح ليالي يعني.
لا ده انا بسلم عليك ده الاخ زيزو صديقي ازاي نثبت على طاعة الله السؤال ده جميل جدا وبه اختم لن تستطيع الثبات على الطاعة ودي اشكالية يا اخواني ب- بشوفها من اخواني في الجامعة ان مثلا انا بتفق معاه ان غض البصر فرض بيقول لي ماشي انا معاك ان غض البصر فرض ازاي بقى يعني ازاي انت لو كنت معايا في الكلية كنت عرفت لا انا كنت في الجامعة وعارف كويس جدا يعني وفي الماجستير وعارف وفاهم الدنيا دي كويس اثبت ازاي واحد تعظيم الامر ان الامر ده لازم يحترم عندي اتنين تعظيم الامر سبحانه وتعالى تلاتة توفير البيئة اللي انا اقدر ان انا انفذ بيها هذا الايه هذا الامر لو صاحبت واحد صديقي ملتزم ايه اللي هيحصل اللي هيحصل انه غصب عني هبدا اغير ولو تغيير نسبي صح دي مطلوبة طيب انا عندي عشر ذنوب هقسمهم بشكل تدريجي الاكبر فالاصغر بتهاون في صلاة الجماعة وصلاة الجماعة فرض اتنين بتهاون في مسألة إطلاق البصر وغض البصر وده واجب بتهاون في مسألة سماع الأغاني بتهاون في مسألة محادثة الأجانب أبدأ أرتب طب أنا النهاردة إن شاء الله الشهر ده هتوب من إيه المفروض ان انا عازم ان اتوب من كله بس هبدأ بايه هبدأ بالكبير ثم الادنى منه التدرج ده هيخليني ثابت مع توفير بيئة الايمان طب بيئة الايمان دي اعمل فيها ايه هسعى لها هروح لها لازم اروح اشوف المقابر لوحدي اول ما ادخل مقابر هعيط مطلوب اول ما هروح احضر درس هبدأ احس ان انا قاعد كده في مجتمع غير المجتمع اللي انا ايه متعود عليه مطلوب اول ما هبدأ اقرأ القرآن بشكل التزامي هبدأ احس ان انا اتغيرت بشكل نسبي مطلوب هحافظ على اذكار الصباح والمساء مطلوب واحدة كانت لابسة مثلا اللبس ده شوية راحت جايبة عباية اوسع شوية وحطتها على اللبس مطلوب يبقى انا بدأت ايه اتدرج في محاضرة جميلة جدا اسمها الثبات في زمان المتغيرات للشيخ يعقوب أنصح بسماعها الثبات في زمان المتغيرات ماشي يا جماعة ربنا يتقبل منا ومنكم يا إخواني سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليه كل أخ يا إخواني يسلم على جنبه الرجالة تسلم على الرجالة